كرام في كل مكان أحييكم بتحية الأمن والأمان أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم حلقة خاصة جدا حلقة مميزة حلقة الساعة حديث الساعة الآن إيه هو حديث الساعة الآن أزمة مآزم سويسرا ولا انفلونزا الخنازير ولا إيه بالضبط ده احنا هنتكلم مشاهدينا الكرام أنا قلت لحضراتكم في حلقة السبت الماضي خبر كان منشور الذين منعوا المآزم في سويسرا هم الذين منعوا النقاب في مصر ده كان عنوان لخبر جريء جدا احنا هنتكلم مشاهدينا الكرام عن أزمة المنتقبات المفترى عليهن في الجامعات هو ايه الأزمة اللي موجودة الأزمة حضراتكم مشاهدينا الكرام ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله احنا بنتكلم ان بنقول في حاجة ممكن التعبير ده ممكن بيغضب كتير من الناس اللي هي اسمها الحرية الشخصية الحرية الشخصية اللي كل شوية بنسمعها من كتير من الناس من كتير من متحدثين على شاشات الفضائيات من كتير جدا من السادة الكتاب في الصحف المصرية والعربية وإلى غير ذلك من الأمور الكل بيتكلم عن الحرية الشخصية يعني إيه الحرية الشخصية؟ يعني يقولوا اللي البنت أو الست اللي عايزة تلبس نقاب تلبس نقاب اللي عايزة تبقى متبرجة تلبس تفضل زي ما هي يعني الحرية الشخصية ولكن الأمر مشاهدينا الكرام حينما يصل إلى أن منع المنتقبات من دخول الامتحان علشان إيه؟ هم عملوا غلط مثلا بيحاسب عليه القانون ولا هل هم قدموا شيء وعملوا حاجة لازم يتعاقبوا ان هم ما يدخلوش امتحان هل المنتقبات دول لا سمح الله قدموا شيء سلوكهم سلوكهم غلط فلو دخلوا لجنه الامتحان هيفسدوا زمايلهم وزميلاتهم التانيين اللي موجودين معاهم في اللجنه او في المدرج او في الامتحان او في الكليه او في الجامعه بوجه عام لا المشكله مشاهدينا الكرام وانا عارف ان كتير من بعض الناس والمسؤولين هيزعلوا وهيغضبوا من اللي هنقوله النهارده هيغضبوا ليه لان احنا بنقول الحق لا نتكلم إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى لا نجامل أحد على حساب أحد لأن ما فيش مجاملة في الدين للأسف مشاهدينا الكرام إخواتنا المنتقبات ممنوعين من دخول الامتحان علشان لابسين نقاب حضرتكم شفت يعني انت انت حاسس معايا وحاسه معايا وجه الغرابه اللي احنا بنتكلم فيها ان اخت ممنوعه من دخول الامتحان وهي متفوقة وهي بتحصل على أعلى الدرجات وأعلى التقديرات كل ده أنت ممنوعة تدخلي الامتحان علشان أنت منتقبة أنت عايزة تستمري في في الدراسة عايزة تستمر أن أنت تجيبي درجات عالية عايزة تستمر أن أنت تجيبي تقديرات عالية إقلاع النقاب إقلاع النقاب علشان تدخل الامتحان طيب عشان ما طولش مشاهدينا الكرام احنا النهاردة مش هنتكلم عن النقاب احنا سمعنا هنا في قناة الرحمة وفي سائر القنوات الدينية التي تبلغ عن الله وعن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ جميع القنوات الإسلامية اللهم أمين احنا سمعنا واتكلمنا وسمعنا وشوفنا وقرينا حكم الإسلام وحكم الشرع في النقاب الشيخ محمد حسان كان له حلقة مميزة جدا حكم الشرع في النقاب حكم النقاب في الإسلام عنوانها كان حكم النقاب في الإسلام وتكلم ما شاء الله تبارك وتعالى قال أدلة المؤيدين وأدلة المعارضين وفي النهاية قال أنا بأميل الشيخ محمد حسان إلى الرأي الذي يؤيد النقاب احنا مش هنتكلم عن الحكم الشرعي ولكن احنا النهاردة حلقة مميزة وحلقة خاصة مشاهدينا الكرام لأن بقول لحضراتكم هم المنتقبات بيسألوا من ساعة عنوان الحلقة ما نزل من بداية اليوم مشاهدينا الكرام رسائل كثيرة جدا جاية بتسأل رسائل كتيرة جدا بتتكلم وبتبعت وتليفونات كتيرة جاية بتقول احنا نعمل ايه احنا مش عارفين نتعامل مع الجامعة احنا مش عارفين نتعامل مع إدارة الجامعة ندخل الامتحان ولا ما ندخلش الامتحان وصل الأمر مشاهدينا الكرام ان كتير من المنتقبات قالوا لا لو وصل الأمر ان احنا ما ندخلش الامتحان ما ندخلش الامتحان ولكن لا نغضب الله تبارك وتعالى هقول لحضراتكم حتى لا أطيل بعض الأخبار الخاصة بهذا الموضوع للأسف للأسف قرار طلع صدر لسه أمس في جامعة القاهرة ما أنا بقول لحضراتكم أنتوا هتفاجئوا بحاجات كتير هتقول قول الخبر ما تطولش علينا هقول لحضرتك منع الأساتذة المنتقبات من التدريس بجامعة القاهرة ممنوع ممن المدرسات المنتقبات ممنوعين ان هم يدرسوا في جامعه القاهره ده قرار جامعه القاهره بمنع عضوات هيئه التدريس المنتقبات من القاء المحاضرات والمراقبه في الامتحانات في الامتحانات وهو قرار صادر من الجامعه وليس من قبل المجلس الاعلى للجامعات حيث ان قرار المجلس الاعلى كان يخص منع النقاب داخل لجان الامتحانات فقط اما منع عضوات هيئه التدريس هو تصعيد في وقت غير مناسب خاصه وان هناك ردود فعل غاضبه بالمدن الجامعيه والكل الكليات بسبب قرار المجلس الأعلى للجامعات نفسه وأنا أرى أن المظاهرات ستجتاح الجامعات من اليوم والتي بدأت بجامعة القاهرة كان في مظاهرة يوم الثلاث اللي فات من إخواتنا المنتقبات بيطالبوا بحقهم طيب بعد قرار منعهن من دخول الامتحان الامتحانات المنتقبات يبدأن مقاضاة شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف طالبات طب عين شمس أيضا نظموا أكثر من خ... نظمت أكثر من 50 طالبة منتقبة وقفة احتجاجية ومسيرة سلمية لليوم الثالث على التوالي إن هم بيعترضوا على هذا القرار وبيطالبوا بحقهم تضامن معهم ما شاء الله تبارك وتعالى عدد كبير من الطلبة والطالبات ورفعت بعض الطالبات المصاحف كما رفعوا لافتات تقول نستغيث بالسيد الرئيس مبارك لوقف القهر ضد النقاب ولماذا الحرمان من دخول الامتحان وأين الحرية الشخصية ويا علمائنا لا تخذلونا ده يعني أهم اللافتات اللي كانت منتشرة وكانوا رافعينها الطالبات أيضا مشاهدينا الكرام للأسف بعد القرار وزيرة إيطالية تدعو لحظر النقاب بالمدارس ما انا بقول لحضراتكم احنا هنا اللي احنا بنعمله القرار اللي بنطلعه هنا في مصر للاسف ان هو بيتم تعميمه على كتير من الدول العربيه والاوروبيه لانهم بيقولوا شوفوا بلد الازهر مصر بلد الازهر بتمنع النقاب وبيقولوا فين الحريه الشخصيه ما علينا من هذا الكلام علشان بس نعدي في الموضوع مشاهدينا الكرام ايضا مشاهدينا الكرام الاستاذه محاسن بيومي بتقول فتنه النقاب والواجب الوطني واخدين بالكم الكلمة فتنة النقاب والواجب الوطني من يعني من وجهة نظرها ان الواجب الوطني ما نعملش أزمة ما نعملش أزمة ان انتوا المنتقبات دول قلة امشوا تبع الموضة وسيروا المجتمع والبسوا زي الناس ما بتلبس ليه بتعقدوا الدنيا وليه متزمدين وليه متشددين والنقاب هيعمل ايه دي الكاتبة الصحفية الكبيرة بتقول الكلام ده ايضا مشاهدينا الكرام احنا قلنا جامعه القاهره بتمنع المنتقبات من التدريس منتقبات عين شمس بيقاضينا رئيس جامعه عين شمس ايضا مشاهدينا الكرام الصحف العالميه الصحف العالميه بترصد الواقع وترصد الحدث اللي موجود الان منع النقاب اتجاه للتصدي لانتشار التشدد الاسلامي في مصر ده الصحف العالمية بتوصف الكلام ده لأن هم برضو في جملة معينة مشاهدينا الكرام هم بيقولوا التشدد الإسلامي لأن احنا اللي هنا للأسف هناك بعض العلماء هناك بعض الدعاة بيصف النقاب ويصفون النقاب بأنه تشدد وبأنه تزمت وبأنه رجعية وتخلف حتى لا أطيل مشاهدينا الكرام تعالوا مع بعض هنشوف مع بعض وهنسمع وهنقرا وهنسمع دلوقتي كلام كلام مهم جدا جدا جدا احنا مش هنتكلم عن النقاب من الناحيه الشرعيه ولكن هنتكلم عن النقاب من الناحيه القانونيه من الناحيه القانونيه كتير من الناس مشاهدينا الكرام المنتقبات مش عارفين ياخدوا حقهم كتير بيسال طب احنا نخرج من الازمه دي ازاي هنعرف الكلام ده مشاهدينا الكرام باذن الله تبارك وتعالى في حلقه اليوم مع معالي المستشار سعيد عبد الكريم بالهيئه القضائيه معالي المستشار سعيد عبد الكريم ده بيشرفنا لاول مره على شاشه قناه الرحمه وبنسعد بيه وما شاء الله تبارك وتعالى مستشار وبهيئه قضائيه وهتشوفوا وجهه والسمت الشرعي الجميل والسمت السلفي الجميل الجميل لان بقول لحضراتكم وشيخنا الشيخ حسان دايما بيؤكد ومشايخنا بيبشرونا بان الاسلام قادم وبان الاسلام بينتشر في كل مكان بيقول معالي المستشار سعيد عبد الكريم بالهيئه القضائيه لصنص الحقوق جامعه عين شمس بتقدير جيد جدا لصنص الشريعه الاسلاميه من جامعه الازهر تمهيد ماجستير في قسم الفقه ودبلوم في الشريعه الاسلاميه بجامعه عين شمس مشاهدينا الكرام بعد الفصل نلتقي مع معالي المستشار سعيد عبد الكريم وحقوق المنتقبات المفترى عليهن في الجامعات من الناحية القانونية ولكن قبل الفاصل مشاهدينا الكرام أنا في انتظار مشاركتكم معنا في انتظار رسائلكم قولوا رسائلكم ونقراها في نهاية الحلقة في انتظار مداخلاتكم من أجل أن احنا نصل في النهاية إلى قرار صائب وبطريقة سلمية وبطريقة هادئة ونقول قال الله وقال الرسول ويقول الشرع ويقول النقاب في ويقول القانون في أزمة المنتقبات في الجامعات المصرية مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نلتقي مع معالي المستشار سعيد عبد الكريم
سنعود بإذن الله المسيح عليه السلام رسول أم إله
أين نسخة الإنجيل التي أنزلها الله عز وجل على سيدنا عيسى ما دوافع الزعم بألوهية المسيح هل العدالة تقتضي أن يخطئ إنسان يخطئ آدم ويعاقب آخر على خطئه يخطئ آدم فيقتل عيسى بخطئه ويصلح أعطني عقلك أعطني عقلك هل يمكن للإنسان أن يخدع عقله
وأن الله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت فإذا كان يسوع هو الله الذي نزل وتجسد وصلب ومات الله أمال من الذي أحياه أعطني عقلك ما موقف المسيح من الزعم بألوهيته ساعة أن قتل المسيح على حد زعمهم وكان في القبر وهو الإله هل كان العالم بدون إله من كان يدبر أمر هذا العالم ما هذه التناقضات أجيبونا أجيبونا أجيبونا إجابات يقبلها العقل أرجوكم هل صلب المسيح حقا وهل يليق بالإله أن يصلب نحن ندعو هؤلاء بكل حب وكل تقدير وكل ود للخير لهم أن يقرأوا القرآن الكريم دون أرضية مبيتة فقط اقرأ وتعقل حتى تمس هذه الهدايات قلبك وعقلك فلا تحرم من نور الله وتعود مؤمنا إن شاء الله, إن شاء الله.
هل حياة المسيح تختلف عن حياة البشر وهل يليق بالإله أن يصلب كل هذه الأسئلة نجيب عنها في أجوبة الإيمان وحلقة خاصة مع الأستاذ الدكتور محمد داوود غدا غدا في التاسعة والنصف مساء انتظروا انتظروا انتظروا
سؤال حلقة الأسبوع من مسابقة مجلس الرحمة الفائزون ما هي الآية التي تكرر فيها اسم سيدنا يوسف مرتين, مرتين للفوز بجائزة المسابقة وقدرها ألف جنيه مصري أرسل رسالة SMS على رقم بلدك الموضح على الشاشة
عدنا بفضل الله
عدنا بفضل الله مشاهدينا الكرام وجد تحيه وترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. آه، بنرحب بحضرتك معنا المستشار.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك معانا لاول مره على شكرا الله يحفظك ويبارك ربنا فيك.
يكرمك.
الله يحفظك ويبارك هدخل مع حضرتك مباشره آه، هل من سبيل للخروج من هذه الازمه؟
آه، مما لا شك فيه ابتداء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، مما لا شك فيه أولا نرحب آه، بجمهور قناة الرحمة ومشاهدي قناة الرحمة والقائمين على قناة الرحمة ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص والصدق آه، إنه ولي ذلك ومولاه آه، وأرحب بهذه الدعوة الكريمة وأشكر ل- لأصحابها الفضلاء الكرماء آه، ابتداء يعني قبل أن ن- نخوض في هذا في غمار هذا الموضوع آه، لابد أن نؤكد على حقيقة يا أستاذ ملهم نعم.
حقيقة نحن يعني ندين الله عز وجل بها ونشهد الجميع عليها نعم.
أننا نحب مصر وولاؤنا لمصر كبير بلد إسلامي وبلد عربي و- ويعني يهمنا في المقام الأول قبل أي شيء ألا تثور الفوضى في هذه ال- في هذه البقعة المباركة الميمونة من الأراضي الإسلامية العربية نعم.
ابتداء ولا مزايدة على حبنا لمصر يعني لا يدعي أحد أنه يحبنا أكثر منها نعم.
تمام فنحن نحبها وندين الله عز وجل بذلك آه، ونسأل الله عز وجل أن تظل مصر واحة للأمن والأمان آمين وأنا يا كنت رب.
كثيرا ما أقول كان الملك عبد العزيز رحمه الله كثيرا ما كان يقول لأولاده وأبنائه انظروا إلى مصر فإن مصر هي الرمانة كما يقال أو الترمومتر الذي تقاس به القوة قوة العرب جميعا فنسأل الله عز وجل أن يحفظها وسائر بلاد الإسلام والمسلمين آه، ابتداء نقول آه، أنه آه، إحنا نخشى نخشى ابتداء في خض- في يعني في غمار هذه الأزمة آه، نخشى من انفجار ال- ال- الوضع بأكثر مما هو عليه الآن نعم.
تمام فنحن نعلم علم اليقين أن المرأة المنتقبة لو حوربت في نقابها فقد ي- يؤدي ذلك بها يعني تحت مظلة ال- اليأس والقنوط نعم.
من أن تجد أعوانا لها على الحق آه، في طريق النور آه، أن تعتقد أنها در- مواطنة من الدرجة الثانية أو الثالثة فربما ما- ما, ما الذي يحول بينها وبين أن آه، أن تفجر نفسها أو أن تفعل كذا أو كذا ونحن لا نقبل ذلك على الإطلاق ولكن نعم.
نحن ن- ن- نقرر واقع أنه لابد أن نتعامل مع هذه الأزمة بالحكمة البالغة أكيد أكيد ولا تترك ال- هذه المسألة لغمار الناس يصدرون فيها آه، آراء أو قرارات أو كذا أو كذا لا على أعلى مستوى أنا يمكن أنا أنا ك- يعني خاطبت ق- قبل ذلك على منبر إحدى القنوات الفضائية خطبت يعني خطبت بمنتهى الرفق واللين خطبت السيد رئيس الجمهورية شخصيا مم.
يعني قلت له كان في خض- في خضم كان في آه، يعني كان في رواية تسمى آه، و- آه، شرفة ليلى مراد أي.
هذه الرواية كان صاحبها المدعو آه، رجل يعني لا داعي لذكر أسماء الآن نعم.
ولكن هذا الرجل كان قد تنقص من شأن الذات الإلهية في في في روايته وكانت الرواية ديت في مجلة إبداع وتلك المجلة آه، يعني تحت مظلة الهيئة العامة للكتاب و- وللأسف الشديد أن هذه تنقص كامل مم.
ع- كان على سبيل المثال وهذا لن يخرجنا عن موضوعنا الأساسي نعم.
آه، كان الرجل يقول آه، مثلا في آه، بعض ال- آه، الألفاظ في الرواية آه، الرب ليس شرطيا يمسك الجناة من قفاهم إن هو إلا طائر فطبعا ده كله كلام كفري محض لما عرض الأمر على الأزهر والأزهر استخدم أسلوب آه، منمق شوية قال زندقة وإلحاد وهو كفر بواح يعني نعم.
ولكن عموما آه، آه، الامر اتعرض على المحكمه محكمه القضاء الاداري و- وساعتها كان يعني رئيس المحكمه المستشار محمد عطيه حفظه الله ورعاه واصدر حكم باغلاق الجريده وده كان حكم قوي جدا جدا وكان في هذا الوقت تمام آه، كان في هذا الوقت آه، كان الفقيد آه، ابن آه، ابن السيد رئيس الجمهورية نعم.
وقلنا نحن وهو يستمطر رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت لابد من التدخل آه، منه شخصيا مم.
لإعادة الأمور إلى نصابها لأنه ال- ال- الأمر ممكن يخرج من يد الجنة مم.
تمام ونحن حريصين على كما قلت على الهدوء.
الله يبارك في نعم، عضلك نعم.
ف- فلذلك آه، دي النقطة الأولى المهمة جدا آه، النقطة الثانية طبعا الخروج من هذه الأزمة نحتاج فيه إلى أمرين الأمر الأول آه، أن أن نعرف آه، أن المسلم دائما مبتلى تعال نتوقف عند المسلم آه، مبتلى دائما ونستقبل أول مداخلة معنا تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتورة فاطمة أهلا وسهلا ازي حضرتك يا استاذ مرسي؟
أهلا وسهلا وسيادة المستشار.
الله يحفظك يا أستاذ آه يعني انا برضو مش يعني الواحد فيه كلام كتير قوي عشان موضوع النقاب لكن نعم.
انا هتكلم بصورة آه واقعية زي ما سيادة المستشار بيقول اتمنى ان يتعمل مذكرة نعم و آه، ت- ت- المذكرة ديت تروح لرئاسة الجمهورية ديوان عام رئاسة الجمهورية عشان بالفعل المناشدة آه، في القنوات الفضائية أو غيره آه، ممكن ما تتسمعش أو ما توصلش نعم.
آه، برغم في رصد إعلامي ولكن احنا بنقول مذكرة قانونية بتوصل عن طريق علمائنا للسيد ديوان رئيس الجمهورية أو لمقابلة السيد رئيس الجمهورية شخصيا لان دي امانه في اعناقهم بالنسبه لبناتنا وبالنسبه للمنتقبات لما تعرفش حضرتك البيوت كل بيت فيه منتقبه النهارده داخل الامتحان الحزن اللي موجود في البيوت ايه أكيد أكيد في حزن انا نعم.
بقول لحضرتك نعم.
في ذبح مم.
في ذبح في حزن وعايزه اقول للسيد آه، الدكتور شيخ الازهر اذا كان آه، بدا في موضوع النقاب هو اللي بدا فيه يشوف ال- شارع الهرم يشوف الراقصات يشوف الكليبات يشوف الكلام ده لكن ما يجيش على بناتنا تمام ربنا تمام ويتبع- تمام يا دكتور ربنا يكرمك يعني عشان بس نستقبل اتصالات أكتر الأستاذة أسماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا حضرتك أنا طالبة في كلية دار العلوم تمام احنا أغلبيتنا منتقبات يعني ما شاء الله رحنا يوم الاثنين للعميد بتاعنا راح قال ده قرار صدر من المجلس الأعلى للجامعات وما ينفعش آه، يعني يتغير اللي هو منع المنتقبات من الامتحان أي فقلنا له طب يا دكتور ممكن حضرتك تعمل لنا لجنة خاصة ونرفع النقاب ويبقى في ستات هي اللي بتراقب يعني علينا تمام.
قال لا آه، ما ينفعش روحوا البسوا كمامات كمامة بدل النقاب فقلنا له يعني احنا هنشيل الاسود ونحط ابيض قال اه روحوا اتكلموا رئيس الجامعة يعني فاحنا الدكتور الدكتور يعني بتاع رئيس الج- رئيس جامعة القاهرة الدكتور حسام كامل اه تمام واحنا في ثلاث بنات كلموه طلعوا آه، يعني كلموه منتقبات فراح قال لهم ده زي متخلف واحنا لازم نمنع النقاب ولو نفسكم طويل انا نفسي اطول يعني تمام، واحنا تمام.
هناكل الاول من المدينه وبعد كده من الجامعه لغايه اما يتمنع خالص من الشوارع طيب وده زي مت- يعني ده زي تخلف زي جامعات السعوديه واحنا مش عايزين نبقى متخلفين زي جامعات السعوديه تمام ده كلام صحيح هو آه، م- ومنشور وموجود معنا حاضر احنا برضو انا احب آه، انوه برضو, برضو مشاهدينا الكرام لشيء مهم جدا ان قبل ال- الحلقه بساعه ساعه الا تلت كان في اتصال مع آه، وهو يعني هو هو بيشاهدنا الان ولو الحلقه آه، ماشيه في نطاق المظبوط باذن الله تبارك وتعالى وترضيه هيبقى في مداخله معاه لو الكلام لا يرضيه يبقى مش هيبقى في مداخله معاه مع معالي الدكتور الوزير الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي ان بنتكلم ونقول له ان احنا محتاجين يا دكتور نسمع كلامك ونسمع رايك في هذا الموضوع لان احنا هنا في قناه قناه اسلاميه آه، هنتكلم عن الموضوع وده حق المنتقبات ان احنا نتكلم آه، في الموضوع ده لان ما حدش بيتكلم عنه نهائي للاسف اللي محدش بيتكلم عنه نهائي اللي بيجي يتكلم في القنوات ال- ال- ال- المختلفه الثانيه بياخدوها من زاويه معينه زاويه ولكن احنا بقول ان برضو عشان برضو تبقى الصوره ان مشاهدينا الكرام انا محتاج نسمع كلامكم آه، ومداخلاتكم اكتر واكتر لان انا بقول ان في آه، يعني الدكتور هاني هلال بي- بي- بي- بيشاهدنا الان بعض المسؤولين بيشاهدونا اللي هم القائمين على التعليم واللي هم المختصين وبعض رؤساء الجامعات اللي المشكله عندهم الا المشكله عنده فيعني نسمع و- ونقول وجهه نظرنا لهم عشان يسمعوه وهم آه، بيتفرجوا علينا ويا رب يستمروا معنا لاخر الحلقه استاذ فتحي نعم السلام عليكم اهلا بيك عليكم السلام ازيك يا استاذ ملحم اهلا وسهلا زي سعاده المستشار الله يحفظك يا استاذ فتحي عموما بارك الله فيكم جميعا الله يكرمك وجمعكم الله خير الاسلام والمسلمين يا رب الله جزاكم يكرمك الله خير.
اتفضل اتفضل يا حاج فتحي الله يكرمك و- وعموما آه، احنا متشكرين على هذا البرنامج يا استاذ ملهم الله يكرمك بنلوم بنلوم الدول الثانيه اللي بتمنع المآذن نعم ما بال اهلنا يعتبر اهلنا احنا ناس مقيمين في السعوديه بنسمع هذا الكلام بلدنا تمنع النقاب يا استاذ ملهم نعم يبقى ازاي نلوم على الناس الاجنبيه تمام والله من حقنا نلوم عليهم تمام ربنا يكرمك أهلاً.
تمام رسالتك وصلت حضرتك يا استاذ فتحي ام محمد السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا لو اهلا بك يا استاذ منى اتفضل الله الله يبارك يكرمك.
في حضرتك بقول لحضرتك بحيي طبعا سياده المستشار سعيد بارك الله فيه الله يحفظك آه، نفس المرأة وزيها ليس حرية شخصية ولكن الحجاب فرض يا أستاذ ملهم وأيضا النقاب فرض على كل مسلمة طالما دخلت حظيرة الإسلام تمام قال الله تعالى إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مم.
بيحاربوا النقاب جاتلهم من فن انفلونزا الخنازير أيوة.
بروضاء مسقط وفي برنامج من البرامج آه، مسؤول في التربية والتعليم بيرد عليه أطباء آه، يعني آه، امرأة يعني منقبة آه، قالت لهم آه، حكم موظفة يعني تأكل من الشخصية زي المطارات وال- آه، والبنوك وكده يعني وكل وفي أماكن تانية كتير مم.
قال لهم المسؤول لن نستطيع ان نضع موظفه مش عارفه انا ليه من قله موظفات تمام تمام يا ام محمد شكرا خلاص.
جزيلا شكرا جزيلا استاذ ابراهيم السلام عليكم استاذ ابراهيم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا المهم، بيك اهلا وسهلا سعاده المستشار الله يحفظك الله يكرمك يا استاذ ابراهيم
يا اهلا بيك الله يحفظك والله عشان بخاطر بس آه، شيخ الازهر يعني كيف يعني زي شيخ الازهر يتكلم بالطريقه ديت على النقاب يعني والاستاذ آه، رئيس الجامعه ويقول لك السعوديه متخلفين وكذا لما قال السعوديه متخلفين من احنا تبقى زي يعني انت ازاي تتكلم بالطريقه دي كده ها؟
تمام يبقى أهلاً، اسلوب لا يعني يليق كويس.
اسلوب لا يليق استاذ ابراهيم تمام ربنا يكرمك هرجع لحضرتك مع المستشار ونستقبل اتصالات اخرى ان شاء الله باذن الله آه، مع حضرتك بتقول آه، ب- احنا بنتكلم كيف السبيل للخروج من الازمه حضرتك قلت لنا آه، من خلال نقطتين قلت في البدايه الانسان مبتلى نعم مم.
آه، مما لا شك فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون سنوات خداعات ونحن نصدقه تصديق يعني جازم مم.
قال ستكون سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب يخون فيها الأمين يؤتمن فيها الخائن يتحدث فيها الرويبضة قال نعم.
ما الرويبضة قال الرجل التافه يتحدث في أمر العام وصدق رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم.
وهذه من علامات آه، النبوة الواضحة نعم.
آه، ابتداء ال ال ال يعني سي- سيظل الصراع بين الحق والباطل قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تمام اولا لابد ان احنا يعني دائما كانوا يقولوا آه، التخليه قبل التحليه احنا لابد ان احنا نوضح الاول في دقيقة واحدة نعم.
قبل أن ندخل في يعني في خضم الموضوع الأساسي مسألة النقاب وسواء كان فرض أو ف- هذا الكلام تحدث عنه تمام.
أهلنا كثيرا نعم.
ولكن أنا سأتحدث عن حديث واحد فقط لا غير لأن الحديث ده مهم جدا جدا هننطلق منه لموضوعنا الأساسي تمام تمام هو حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها أخرج ابن أبي ابن أبي حاتم بسند صحيح من حديث صفية بنت شيبة قالت دخلنا على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها فذكرنا فضل نساء ال- قريش قالت والله إن لنساء قريش لفضلا ولكن والله وهي تقسم بالله عز وجل وهي أم من عائشة قالت والله ما رأيت مثل نساء الأنصار طب ليه يا ام المؤمنين لم تري مثل نساء الانصار ايه اللي كانوا بيعملوه قالت والله ما رايت مثل نساء الانصار اشد ايمانا بالتنزيل ولا تصديقا بالكتاب الكلام ده مهم جدا جدا لان ده محور اساسي نعم.
اشد ايمانا بالتنزيل ولا تصديقا بالكتاب لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن ذهب الرجل إلى زوجته وإلى أخته وإلى ابنته وإلى ذي قرابته فقص عليهن ما نزل فأتت النساء ب- بم- ب- ب- بمروطهن وشققناها وجعلنا منها الأزر واعتجرنا بها قال الحافظ ابن حجر وده مش أي واحد ده نعم، الحافظ ابن حجر نعم.
قال فغطينا بها الوجه مم.
فإذا لما أم المؤمنين عائشة تقول والله ما رأيت مثلهن أشد إيمانا بالتنزيل ولا تصديقا بالكتاب يعني مجرد أن وضع النقاب على الوجه ده في حد ذاته له أصل في نعم.
الإيمان بالتنزيل والتصديق بالكتاب تمام.
فلا نقبل من أحد أن يقول أن هذا عادة وليس له علاقة بالإسلام تمام.
هذه القضية الأولى نعم القضية الثانية آه، أنه مسألة أن أن المسلم مبتلى نب- النبي عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل له في حديث عياض بن حمار المجاشعي حديث رواه الإمام مسلم قال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك نعم.
هذا حبيب الله عز وجل والحبيب لا يؤذي حبيبه ولا يتحمل فيه شيء وهذا حبيب الله عز وجل وقال له إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك يبقى أمته من باب أولى دائما تتعرض للابتلاءات مم.
آه، ال- دي رقم واحد رقم اثنين ال ال ال في ال في الازمه الواقعيه اللي احنا قلنا عليها آه، معرفه ال- الحقوق مم.
ان انا اعرف ان حقوقي ايه ال- حقوقي و- وواجباتي الشرعيه وغير الشرعيه أيوة.
يعني أنا المش... الم- احنا النهارده قلنا شيء طبيعي ان النقاب يحارب شيء طبيعي مم.
يعني يعني يعني النهارده للاسف الشديد المشكله ان اللي بيحارب النقاب هو يعني ز- ال- الزوجه في البيت مثلا او الام او الاخت مش منتقبه مم.
فطبيعي جدا جدا انه لما تثار قضيه النقاب هو يريد ان يظهر ان هو الوضع الطبيعي بتاعه هو الصحيح مم.
فبالتالي تبدا القضيه بالنسبه للنقاب لا تقتصر بس حتى على بعض ال- من لهم يعني اليد الطوله في في في, في الامور وانما ايضا يمتد ليشمل عموم الناس وجماهير الناس تقعد تناقش واحد يقول لك لا والله اصل المساله دي كذا وكذا هو يريد ان نعم.
يثبت انه يعني انه في, في الموضع الصحيح تمام عايز ادخل مع حضرتك للحقوق القانونيه نعم.
اللي اخواتنا المنتقبات يعملوها تمام بكل سهوله وبكل يسر وبكل هدوء وبكل اتزان وبكل عقل بالظبط بس انا هستاذنك هستاذن حضرتك ونستاذن مشاهدينا نطلع بس التقرير نشوف الشيخ محمد حسان قال ايه في هذه القضيه المصارعه عشان تبقى الصوره واضحه يبقى معانا الشرع ومعانا القانون ونرجع مع بعض تاني مشاهدينا الكرام
عادة لم تأت في إسلامنا هو يا فتاة عقاب أرجو أن تتربى أمتي الحبيبة على هذا الفهم وعلى هذا الفقه كل من قال إن النقاب ليس من الإسلام في شيء فقوله مجانب للصواب وقوله غير صحيح كلم صحيح.
ترى الحرف وقوله غير الأبي صحيح. وقوله غير يمجه من لحنه يتقزز الإعراب كم من وقوله قلوب غير صحيح.
بالكلام تفجرت والأدلة على ذلك من كتاب ربنا وكلام نبينا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يحرم الإسلام على المرأة أن تضرب الأرض برجلها حتى لا تلفت النظر إلى زينتها أنا أقول يا سادة أي الفتنتين أعظم كم من خطوب جرهن خطاب قالت لهم تبا لكم يا ويلكم شهدت عليكم سنة وكتاب أيحرم الإسلام على المرأة أن تضرب الأرض برجلها حتى لا يسمع صوت خلاخلها ويبيح لها أن تظهر وجها جميلا أو متجملا متزينا ورب الكعبة هذا أمر لا يصدقه عاقل ولا يقول به فقيه أو عالم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أوما قرأتم آية أوليس هذا شأن أزواج الرسول ويشهد الأصحاب هذا كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ذكر الحنابلة والشافعية في إحدى الروايتين عنه أن جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها هذا قول الحنابلة ورواية من روايتين عن الشافعية ذهبوا إلى أن جميع بدن المرأة عورة ولا يجوز لها أن تكشف شيئا من بدنها إلا لضرورة ككشف طبي كنظر الخاطب لمخطوبته كالشهادة أمام القضاء فجميع بدن المرأة عورة عند الحنابلة وعند الشافعية في رواية من الروايتين عنه حريتي أنا في الحياء وزينتي حصني أمام العاديات نقاب ويرى الأحناف والمالكي وفي الرواية الأخرى عن الشافعي أن جميع بدن المرأة عورة إلا الوجه والكفين اسمع والله تخلي بالك والله بأمانة بأمانة وتجرد قالوا قالوا هؤلاء الأئمة الذين يقولون بجواز كشف الوجه واليدين المرأة قالوا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها اسمع بنفس الكلمات الثلاث اللي هقولها بالضبط وبالحرف قالوا بشرط أمن الفتنة والله ده كلام الأئمة بشرط أمن الفتنة أنا أسألكم هل تؤمن الفتنة في زماننا هل تؤمن الفتنة هل كم تؤمن الفتنة فرة هل تؤمن في الفتنة؟
زعمكم بدلالها تختال ينطق حسنها الخلاب جمعت مساحيقا لتسحق لب من يرنو لها وبريقها جذاب والله لا أعلم زمانا انتشرت فيه الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات كزمن الإنترنت والفضائيات بدلالها فتنت بنات زمانها في أسرها يشكو الهيام شباب يا أخي اتق الله وأنت يا أختاه اتق الله هذا حكم ربنا وهذا حكم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لكن خوت من كل فضل نفسها والقلب منها بلقع وخراب سقطت أسيرة غفلة والحلم يسحرها وأحلام العصاة سراب هبت لتصرخ ويلتا هبت لتصرخ ويلتا فبعرضها فبعرضها ولغت لتغتال العفاف كلاب
ال- النواحي القانونية يا معلم نعم. الله يحفظك يا استاذ ملهم آه، طبعا في بمنتهى البساطه والسلاسه اولا آه، يعني يجب على كل انسان ان هو يعلم ان له حقوق دستوريه وحقوق قانونيه آه، ولا يتصورن متصور انه ال- المسا- المسائل برضه فوضى يعني الواحد تاخد يقول لك انا طب انا هلجا للمحاكم وهلجا للقضاء وانا ايش ضمني و- والعمليه في بعضيها والكلام اللي بنسمعه من عوام الناس وهذا الكلام آه، ليس صحيحا على اطلاقه ولكن في الواقع ان هناك احكام احكام سوابق تاريخيه لمحكمه القضاء الاداري آه، وصادره على اعلى مستوى يعني اولا محكمه القضاء الاداري المحكمه الاداريه العليا اصدرت حكم قبل ذلك او قضت في الطعن مم.
على حكم محكمه القضاء الاداري انه كانت مدرس مساعد في كليه اللغات والترجمه مم.
كانت بت- بتذهب الى مكتبه الجامعه الامريكيه لكي آه، تطلع على بعض الكتب الموجوده هناك والتي لا توجد في اماكن س- سواها يعني ف- فمنعت من دخول هذا المكان بدعوى انها منتقبه فرفعت دعوى امام محكمه القضاء الاداري فمحكمه القضاء الاداري قضت بالغاء قرار مجلس عمداء آه، الجامعه الامريكيه آه، فيما انتهى اليه من منع هذه المنتقبه من دخول ال- ال- بالنقاب الى هذه المكتبه وكان حكم في الواقع حكم تاريخي هذا الحكم آه، آه، آه، الطعن عليه قدام المحكمه الاداريه العليا امامها في دائره توحيد المبادئ دائره توحيد المبادئ طبعا دائره لما بيكون في كذا حكم صادرين آه، الدايره ديت بتبقى يعني لها يد يا اليد الطوله والقدح المعلى في الفصل بين ايه بين هذه الاتجاهات المختلفه وكانت المحكمه اصدرت حكم بالغاء هذا القرار آه، بمنع المنتقبه من دخول جامعه وطبعا اشارت الى آه، بعض النقاط الهامه جدا جدا لان هذا الحكم في الواقع لم يقتصر فقط لأن الحكم ده ان شاء الله هيمتد ليشمل الحالات اللي هنتكلم عنها آه، لم يقتصر فقط على قضيه ال- آه، الحريه الشخصيه لأنه كتير من إخواننا وأخواتنا الطيبين والطيبات آه، بيقولوا ويقول والله دي مسألة حرية شخصية تمام.
طب ما معنى أن أنا أ- ما معنى أن أنا أعترف لك بحرية شخصية في ارتداء النقاب أنت تعترف لي بحرية شخصية في ارتداء اللبس القصير والمينيجيب وما شابه ذلك ما هو لكن السؤال يا دكتور مع المستشار لماذا نمنع النقاب ولا نمنع الميكرو جيب والى غير ذلك من الامور هو الس- السؤال واقعي السؤال واقعي و- وبنساله لهم اه هو ما هي دي قضيه ما هي قضيه الحريه الشخصيه ولكن نعم. هذا الحكم تميز بان هذا الحكم لم يقتصر فقط على الاشاره لمساله الحريه الشخصيه أي.
لاننا لا نقبل ان اتعامل مع المساله بها بم- بهذا المعيار طبعا.
ان نقول حريه شخصيه انا لو آه.
قلت حريه شخصيه انا اسمح لك بان ترتدي حريه شخصيه النقاب آه.
انت ايضا بالمقابل وعلى, وعلى والجزاء من جنس الع- ان تعترف لي بلبس هذه ونحن لا نعترف بهذه الجزئيه ابتداء أي.
تمام فهذا فهذا جزء من دين الله سبحانه وتعالى النقاب جزء من دين الله عز وجل على خلاف بين اهل العلم كما قلنا نعم.
ولكنه من صميم دين الله عز وجل نعم هذا الحكم أشار إلى نقطة في غاية التميز أنه لم يقتصر على مسألة الحرية الشخصية وإنما اعتبر أن لبس النقاب في حد ذاته هو يدخل في دائرة المباح شرعا وفقا لنصوص الشريعة الإسلامية وفقا لنص المادة الثانية من الدستور التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع نعم.
وهذه الإضافة العظيمة القيمة التي أضافها هذا الحكم تمام.
يبقى الحكم ده قال وقول لي رقمه مع المستشار هذا الحكم صدر آه، في دايرة توحيد المبادئ آه، يوم السبت الموافق 9/6/2007 آه.
في الطعن رقم 3219 لسنة 48 قضائية عليا.
يعني الامور الامور بسيطه الامور ان هم يجوز لهم ان هم ياخدوا حقهم اه اه طيب.
ط- طبيعي جدا.
هنشوف الحق- حكم تاني حضرتك جايب لنا احكام كتيره آه.
علشان برضو بتطمن آه، كل اخواتنا المنتقبات آه، وي- ويث- ويثبتنا على موقفنا باذن الله تبارك وتعالى ولكن قبل ما ناخد حكم تاني ناخد اتصال من قبرص بس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ محمد اهلا وسهلا ازيك يا أستاذ منصور اهلا وسهلا الله يكرمك سلام لسيادة المستشار الله يبارك يحفظك فيك.
يا استاذ محمد.
والله أنا يعني بستغرب ليه هم بيحاربوا النقاب مع إن الناس اللي هم مش عارفين ربنا أنا في بلد يعني الناس فيها ما تعرفش حاجة عن ربنا سبحانه وتعالى نعم فما بيسألوني عن الإسلام والدين يعني أما بقول لهم عندنا المرأة لبسها متحشم محدش بيشوف منها حاجة فبيقولوا إحنا عندنا غير كده قلت لهم عشان كده الكل بيبص للنساء بتاعتكم لأن كاسيات عاريات إنما مم.
إحنا نسوانا يعني الحمد لله عارفين ربنا وال يعني بيقولوا إحنا لو- نفسنا تبقى النساء بتاعتنا زي النساء بتاعتكم مم.
عندهم عفة وطهارة و... وناس يعني تمام.
عارفين ربنا تمام ربنا يكرمك يا اخ محمد وبنفس الطريقه ديت ناس كتير ناس كتير يعني بيسالونا عن الاسلام والاسلام في ايه فاحنا بره بلادنا بنبقى صفر الدين بتاعنا نعم نعم فلازم نعرفهم ديننا هو ايه وبعدين محاربه النقاب خلت ناس كتير كتير دخلوا ال- دخلوا على النقاب نعم.
اتنقبوا بسبب ال- الم- ال- المكان اللي حصل او الكلام اللي حصل ده ناس كتير جدا تمام اتنقبت.
تمام تمام ربنا فأنتوا يكرمك يا اخ فرصتهم، محمد وربنا يبارك فيكم.
شكرا جزيلا ربنا يبارك فيك يا رب اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام اهلا وسهلا اهلا اهلا بحضرتك قناه الرحمه نعم ايوه آه، بص حضرتك انا استاذه آه، في احدى الجامعات في جامعه عين شمس ايوه
آه، دلوقتي حضرتك آه، يعني انا مش منتقبه انا مم.
لابسه اسبال يعني تمام بس في بنات منتقبات يعني هم قريبين مني جدا يعني فبنت منتقبة فجات لي وطبعا البنات كلهم منهارين لما سمعوا طبعا القرار دوت وخايفين اللي هم ما يخشوش الامتحانات لدرجة في بنات آه، يعني بتفكر تقلع النقاب وتلبس اللي هي الكمامة آه، اللي هو الكمامة بتاعت انفلونزا خنازير بما انها منتشرة ايوه آه، بحيث اللي هي ت- تداري ال- الجزء كبير من وشها وفي نفس الوقت تبقى هي ايه دخلت الامتحان مم.
فهم مش عارفين اجتمعوا كل البنات كلهم المنتقبات وطلعوا لعميد الكلية علشان يشوفوا آه، الموضوع دوت هيوصل لغاية فين او ايه يتصرفوا ازاي او كده مم.
طبعا عميد الكلية آم، يعني بكل بساطة جدا طردهم وقال لهم انا ماليش دعوة ودوت قرار والقرار ده هي... هينفذ يعني بيكوا او غصب عنكم هينفذ هينفذ وانا ماليش دعوه ده قرار اداري ايوه فانا أنا يعني مش عارفه صراحه البنات دول صعبان عليا مع ان اصلا هم بيقولوا وانا قريت الورقه اللي مكتوب فيها بيقولوا المنتقبات ما تخشش القاعات الامتحانات او حتى اعضاء من اعضاء هيئه التدريس يعني انا من اعضاء هيئه التدريس لو اي واحده منتقبه من اعضاء هيئه التدريس ما تخشش وبالتالي احنا كمان ما نخشش الكنترول ما نخشش اي حته يعني المنتقبات ما تخشش في اي حته مم.
ف... ف... يعني احنا مش عارفين نعمل ايه او نتصرف ازاي طيب حاضر حاضر الاستاذ احمد من سوريا السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا الله يعطيك يعطي استاذ ملهم الله يبارك فيك اهلا وسهلا والله لو تدون الرحمة اللي مستنا في دمشق من قناة الرحمة لأغبطونا عليها شكرا ربنا يبارك فيك يبارك ربي فيك يا شيخ أنا في عندي تعليق على من بيصير مسألة النقاب نعم انه ما بيعرف مدى الاذى اللي عم يوصله للمنقبين اللي صابرين على دينهم وكامشين جمرة من نار في كفهم من اجل النقاب مم.
فوالله انا هذا كان تعليقي بس وبارك الله فيكم شكرا جزيلا الاخت زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام اهلا وسهلا أهلا بحضرتك اتفضلي.
أنا بس كنت عايز أسأل دول اللي هم بيحاربوا أي صمت إسلامي أي مظاهر إسلامية الحرب الشعواء دي اي هل هم حق المسلمين؟
تمام يعني هم مش خايفين إن ربنا ينتقم منهم في أنفسهم في صحتهم في أولادهم مش خايفين؟ دي حرب مش مع منتقبات أو مع لا والله العظيم دي حرب مع الله سبحانه وتعالى مم. شكرا جزيلا اتصال من الاردن السلام عليكم الو ايوه اهلا وسهلا السلام عليكم يا استاذ منى اهلا معايا بيك عليكم السلام مع آه، استاذ منى والله بصراحه الواحد يعني في حاجات الاحراج من اللي بيحصل عندنا مصر بصراحه من ناحيه النقاب يعني يعني آه، الواحد مش عارف يعمل ايه بس انا يعني كل اللي بقدر اقوله الله يكون في عون الطلبه يعني واحنا هنا والله العظيم الواحد غايه الاسف بس انا بس بحب اقول كلمه واحده انا زلمه انا شاب لسه ما اتجوزتش بس ان شاء الله الا اتجوزها هلبسها النقاب وابناء باذن الله ومهما حصل وانا بشجع كل واحده منتخبه يعني مش شرط بس الله ي- يعني يكون في عونهم انا بصراحه يعني الواحد محرج جدا والله بس ده اللي اقدر اقوله ربنا يرزقك الزوجه الصالحه يا رب ان شاء الله الاخت خديجه و- ون- ونستكمل مع الدكتور السلام عليكم
السلام عليكم اهلا وسهلا استاذه خديجه إيه، انا طالبه من جامعه من جامعه سوهاج إيه، ان شاء الله عايز أتك- عايز اكلم حضرتك بقول لك يعني الع- بسرعه يعني على اللي حصل معانا في جامعه سوهاج احنا حاليا يعني بنيجي ندخل الجامعه مش بيرضوا برضه يدخل عايزيننا برضه نكشف آه، يعني قدام ضابط ال- ضابط الامن هو في واحده ست موجوده بس لازم ضابط الامن بيبقى عايز يشوف معاها بس ده طبعا احنا مش هنرضى مش بنرضى بيه وقفنا قدام الجامعه من الصبح لحد المغرب يعني وقفه احتجاجيه في صحفي زي يعني صور اخذوه جوا ما طلعوهش تاني في بعدين اولاد جم يصوروا د- آه، ضربوهم واحنا معنا الصور وهم بيضربوهم يعني مم.
ضربوهم عشان هم بيصوروا فاحنا وراحوا ثلاث بنات نائب رئيس الجامعه يعني عشان هو رئيس الجامعه قال روحوا للنائب هو ملوش دعوه يعني فقالوا احنا 500 واحده مستغنين عنيهم الجامعه مش عايزاهم اصلا ما لهمش عايز بالنسبه لنا يعني 500 واحده ما لهمش عايز فاحنا يعني آه، يعني عايزين نشوف نعمل ايه وبعدين في الامتحانات دايما بتوعدونا لا مش هن في الامتحانات مش هندخلكم احنا الحمد لله في الجامعه يعني عدد كبير جدا في جامعه سوهاج حوالي 500 طالبه يعني فان شاء الله يعني عايزين نشوف احنا نعمل ايه برضه حاضر.
في جامعه سوهاج يعني يعني صح هنا في الصعيد هنا يعني بس ربنا لازم برضه يكرمك يا حد رب يهتم بينا عشان يعني دايما حد بيتكلم حاضر.
مثلاً عن جامعه القاهره عن شمس حاضر شكرا وانا جزيلا بقول لكل البنات المنتخبات يعني يثبتوا ويست- وما يخلعوش ابدا النقاب وان شاء الله ربنا ينصرهم وان شاء الله النصر معانا وان شاء الله إن شاء الله بإذن هم الله.
اعداء الاسلام عايزين عايزين ان هم يفسدوا المراه عشان خاطر يفسدوا مصر واحنا مش عايزين حاجه زي كده ان شاء الله تحصل وان شاء الله يجي لنا واشكر خالص استاذ منى بشكرك خالص واشكر الاستاذ سعيد عبد الكريم و...
شكرا جزيلا شكرا شكرا جزيلا آه، نعود مع المستشار اتفضل حضرتك قلت لنا حكم في البدايه ايوه مم.
آه، اولا آه، ال- هذا الحكم حكم محكمه الق- المحكمه الاداريه العليا مم.
آه، آه، في ال- ت- ت- تاييد الحكم الصادر من محكمه القضاء الاداري نعم
والمحكمة الإدارية العليا تعتبر أعلى المحاكم الإدارية في مصر آه، على قدم وساق مع محكمة النقض يعني ولكن هذه في المحاكم الإدارية وهذه في المحاكم الجنائية آه، فهذه المحكمة الميزة أن هذه المحكمة أشارت إلى الناحية الشرعية وأشارت إلى الشريعة الإسلامية وقالت بمنتهى اليسر والبساطة لا حرج ولا غرو على امرأة أرادت أن تأخذ نفسها بمذهب ذا عزيمة شدد في أمر النقاب وتترك مذهبا آخر ذا رخصة خفف في أمر النقاب فلا حرج عليها ولا غرو ولا, يست- ولا نستطيع إطلاقا أن نمنعها بالإطلاق باللبس نقابها و- ودخول الجامعة ودخول أي مكان آخر في هذا ودي نقطة جديدة جدا آه، بالإضافة لمسألة الحرية الشخصية وإنما هذه مسألة ربطت بالشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع في جمهورية مصر العربية تمام آه، هذا الحكم آه، آه، طبعا كان من دائرة توحيد المبادئ وكما قلت كان في ب- بالنسبة لمدرس مساعد منعت من دخول المكتبة آه، ب- ب- بحجة أن هذا فيه آه، فيه إعاقة بشكل أو بآخر للأمن آه، أو أو ما شابه ذلك تمام ياخدوا حقهم ازاي ياخدوا حقهم إزاي آه، أولا آه، آه، عندنا محكمة القضاء الإداري مم.
ترفع دعوة أمام المحكمة أولا مم.
أول شيء أول شيء يتعمل إن الأخوات الفضليات آه، طالما صدر هذا القرار آه، وخد شكل التو- الوجود في الواقع العملي آه، أول خطوة تتعمل آه، يعني إثبات حالة بهذا الأمر في أحد أقسام الشرطة إن يسر الله عز وجل ذلك يعني اثبات ان والله احنا رحنا ندخل الامتحانات منعنا من دخول الامتحانات ونحن نثبت ذلك حتى آه، لا يتزرع البعض ويقول انه هؤلاء الفتيات تقاعسن عن دخول الامتحانات مم.
الى اخره فدي تمام.
نقطه هامه جدا النقطه الثانيه وده حق يعني النقطه الثانيه آه، رفع دعوى امام محكمه القضاء الاداري بالغاء قرار آه، رئيس الجامعه آه، فيما تضمنه من منع المنتقبات من دخول لجان الامتحانات وخصوصا انه في نقطه مهمه جدا هنا ان المساله لو مساله فعلا زي ما احدى اخواتنا الطيبات الدكتوره لبنى كان مدرس مساعد في كليه الصيدله في احد الحلقات آه، في نعم كانت اتصلت بنا على القناة وأشارت إلى هذه الجزئية بتقول أنا والله مدرس مساعد في كلية الصيدلة يعني دي كلية آه، المفروض أنها كلية علمية عملية يعني آه، ف- آه، فبتقول أنا والله حزينة جدا ل- هي منتقبة وحزينة جدا لحال البنات والطالبات ومش عارفين نعمل إيه مم.
فأنا آه، قلت لها يا دكتورة لبنى لو خيرتي بين نقابك وبين منعك من الدخول الجامعة وأنت عضو هيئة تدريس لست طالبة عادية قالت نقابي وأجلس في البيت مم.
وهذه كانت يعني نقطة يعني شرف لها وشرف لأخواتها أنهن يجدن ال- ال- ال- التثبيت والصبر في هذه الأخت الفاضلة آه، ال- ال- مسألة ال- ال- لجان الامتحانات طب احنا النهاردة بنقول يا جماعة آه، انتوا آه، من- منعين البنات من دخول لجان الامتحانات بالنقاب هو أولا أولا لجان الامتحانات فيها كم واحدة منتقبة خمسة ستة عشرة خمستاشر ايه المشكلة ان تبقى في واحدة وهترى هؤلاء الفتيات ثم ينقص ولا حرج في ذلك ولا حرج في ذلك مم.
ولا حرج في ذلك وثانيا ما حدش هيدخل تاني يعني انتوا اللي انتوا خايفين منه انه حد تاني يدخل تمام ويقعد في لجان الامتحانات ده اولا هذا الامر لا لا لا وجود له على الاطلاق مم.
وثانيا ان عدد المنتخبات مش الاف مؤلفه هنحتاج لهم ل ألف ده هم تمام.
10 20 واحده فيبقى اذا القضيه ليست قضيه امن وامان مم.
يعني كما يقال ان المنشور اللي جه بيقول ايه من باب الامن والامان من باب تمام.
الامن والامان يبقى القضيه لا بعيده تماما عن هذا المعنى ولها معنى اخر فده ي- يجعلنا نتوقف معها وتثير علامه استفهام آه، آه، خلاص يبقى اذا محكمه القضاء الاداري ترفع الدعوى امامها يبقى اول اثبات حاله في قسم من اقسام الشرطه ايوه بعد كده لف- رفع دعوى قضائيه في القضاء الاداري رفع دعوى قضائيه امام محكمه القضاء الاداري وانا نعم.
ابشر اخواتنا في واقع يعني احد اخواننا الطيبين من المحامين الافاضل يعني تمام آه، ربنا يبارك له آه، آه، قال هو مستعد تفضلا منه واحسانا ان هو يتولى رفع هذه بالمجان.
الدعوى بدون مقابل تمام.
وهيبقى تليفونه موجود في الكنترول ان تمام.
شاء الله لمن اراد لان انا اعلم ان كثير من أخو... من الاخوات يعني امكانياتهم الماليه صحيح، لا تعون- صحيح.
فاذا يبقى ده- ده من باب التيسير عليهن من ذلك ومن باب التعاون على البر مم.
والتقوى آه، آه، آه، دي بمنتهى البساطة أولا بإذن الله تعالى هذه الأحكام هترفع بشكل مستعجل إن شاء الله بإذن الله تعالى يعني يأخذنا فيها أحكام للصالح بإذن الله تعالى وهذه الأحكام نخلي بالنا أن أولا الأحكام القضائية آه، إن لم تنفذ إن لم تنفذ المادة نعم.
123 من قانون العقوبات آه، فيها فيها حبس للمسؤول الذي لا ينفذ الاحكام القضائيه ودي قضيه تانية وانا اتمنى باذن الله تعالى انه آه، تنفيذ الاحكام القضائيه احنا اللي يهمنا في المقام الاول تنفيذ الاحكام القضائيه أيوة.
اتذكر وينستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا كان في يوم من الايام اتعرض عليه آه، موضوع معين كان في ابان الحرب العالميه مم.
قالوا له ان الناس بيشتكوا من ازيز الطائرات في المطارات أيوة.
فالناس بيقولوا اما ان احنا ننقل الطائرات دي ننقل المطار مكان تاني بعيد عن المنازل واما ان هذا هذه الطائرات تعمل في اوقات معينه حتى لا تسبب الضوضاء والازعاج للناس وكان في اثناء الحرب العالميه فالناس دي رفعت دعاوى فخدوا حكم قضائي بمنع الطائرات وبنقل المطار من هذا المكان فقالوا له يعني ايه ال- ايه الوضع دلوقتي احنا دلوقتي في ح- في حرب عالميه ودي حاله ضروره ننفذ الحكم ولا ما ننفذوش قال لهم كلمه تكتب بميدان بمداد من ذهب كما يقول نعم.
ونتمنى ان يستفيد منها الجميع قال لهم خير أن يكتب في التاريخ أن إنجلت- إنجلترا انهزمت في الحرب العالمية خير من أن يقال أنها امتنعت عن تنفيذ حكم قضائي آه يا الله آه تشرشل ونسبة مم.
تشرشل فإحنا بنقول تنفيذ الأحكام القضائية نعم تنفيذ الاحكام القضائيه لانه هذا حكم قضائي ان شاء الله باذن الله تعالى والا الماده 123 قانون العقوبات تقف سيف بطار نعم في مقابله من يواجه هذه يبقى الاحكام نقدر نقول لهم معالي المستشار سعيد عبد الكريم ان هم ما يقلقوش ما يخافوش احنا موجودين معاكم واحنا معاكم في كل وقت وفي كل حين باذن الله تبارك وتعالى تليفوناتنا موجوده معاكم موجوده هنا دائما مشاهدينا الكرام إيه، يبقى عايزه تاخدي حقك إيه، اعملي الاول اثبات حاله في قسم من اقسام الشرطه المجاوره ليك او المجاوره للجامعه اللي, اللي انت موجوده فيها بعد كده رفع دعوه قضائيه في محكمه القضاء الاداري وفي إيه، نعم اه يعني بدون مصادره على المطلوب في نقطه ثالثه أيوة.
بعد ما تخلص طب حضرتك.
بس ناخدها بعد الاتصال استاذه شيماء السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الو أي- اهلا وسهلا حضرتك انا طالبه في جامعه عين شمس تمام آه، واحنا في كليه اداب آه، طلعنا للعميد بتاعنا وكده طالبناه بان احنا نبقى لنا لجان خاصه ايوه
طب هم حتى اللجان الخاصه قعد يقول لنا احنا سلطه تنفيذيه و... واحنا ما عليناش غير التنفيذ وكده احنا طب احنا نعمل ايه دلوقتي هم ما في- كلهم يعني كله غير قابل للنقاش ما حدش بيتناقش معانا تمام هو احنا مش عارفين نعمل ايه طيب احنا طيب حاضر انا هرد على حضرتك وانا عايز اطلع معايا ورقه كنت في اتصال مع الدكتور احمد زكي بدر اللي هو آه، رئيس جامعه عين شمس واتكلم معاه فبعت لي فاكس آه، بيقول ان الطالبات امتحنوا النهارده وهم لابسين النقاب انا عايز اطلع بس ال- الورقه آه، الفاكس اللي جاي بحيث يبقى موجود معانا ونقراه لان انا عارف ان الدكتور بيتابع معانا الدكتور احمد والدكتوره سلوى الغريب الامين العام للجامعات ومعاه الوزير الدكتور هاني هلال آه، هنجيبها هنلاقيها دلوقتي ان شاء الله وهنقول برضو عشان الامور تبقى واضحه وكل واحد ياخد حقه آه، ناخد الاستاذ محمد استاذ صبري فندم اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اهلا بيك الله يبارك في حضرتك اتفضل
ازيك يا استاذ منعم اهلا وسهلا الله يكرمك اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا استاذنا اهلا بيك الله يبارك لك ازي سعاده المستشار الله يحفظك الصبر الله يبارك فيكم ويبارك في هذا البرنامج العظيم الله يبارك فيك الله الذي يكرمك يخدم الاسلام والمسلمين وبارك الله في قناه الرحمه يا رب وبارك الله في القائمين عليها يا رب يعني احنا كنا بالنسبه لل... ل- ل- ل- لمنع ال... ال... الاخوات بدخول النقاب في الجامعات طيب طيب احنا دلوقتي حضرتك لو قلنا ان السيد ال السيد الوزير اللي هو الطنطاوي بارك الله فيه فتح المجال لكل الجهات لكل الجهات الدراسية والكليات والجامعات و- و- وكلها بقت ماشية في خطوات متتالية وراه ايوه واذا كان حتى سيادته على خطا فاحنا من حقنا ان احنا برضو نرفض هذا الامر
تمام تمام استاذه مريم ايوه السلام عليكم اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، دلوقتي آه، موضوع النقاب دوت مصار بقاله فترة كبيرة طيب آه، هم دول مش يصدق عليهم قول صلى الله عليه وسلم آه، إذ هم آه، أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا تمام طيب نسمع منهم وننكر كلامهم مش عاجب حد كلامهم مش عاجب الا الفئه اللي حواليهم وخلاص آه ثانيا بيأولوا الاحاديث والايات بمزاجهم ومتمسكين بالاحاديث المرسله زي حديث السيده اسماء نعم
وبيأولوا الآيات تأويل على مزاجهم ما بياخدوش إلا الآراء الضعيفة في تأويل في تفسير الآيات ما بياخدوش بالآيات بال- بالتفسير الصحيح طيب
فيعني أنا مش عارفة إزاي هم متمسكين برأيهم والناس كلهم شايفينه غلط تمام ربنا يكرمك يا رب آه، انا بتمنى ان حد يكلمني من جامعه عين شمس انا جا- ال- الورقه موجوده طالبات طب عين شمس يؤدين الامتحان بالنقاب آه، أدت الطالبات المنتقبات بكلية الطب أنا بتمنى إن لو ح- لو الوقت ي- يسعفنا وحد منهم يكلمنا أو يبعت لنا رسالة يأكد لنا إذا كان ال- ال- ال- اللي جاي ده صح أم خطأ آه، آه، الطالبات المنتقبات أدت الطالبات المنتقبات بكلية الطب بالفرقة السادسة بجامعة عين شمس أمس أمس أول امتحانات السنة النهائية بالنسبة لهن بمادة الجراحة بالنقاب وذلك رغم قرار الدكتور أحمد زكي بدر رئيس الجامعة بمنعهن من دخول الامتحان بالنقاب آه، وأكدت الطالبات آه، أن الجامعة أجبرتهن على التوقيع على إقرار تم توزيعه مع ورقة الأسئلة يقتضي بالسماح لهن بأداء الامتحان في مادة اليوم ولكن مع إجبارهن على خلع النقاب في امتحان اللي كان النهاردة يوم الخميس والامتحانات التالية وإن رفضت بعض الطالبات التوقيع على هذا الإقرار وأكدت لهن الإدارة أن هذا القرار لا رجعة فيه أنا بتمنى لو الوقت يسعفنا أن حد يتصل حتى مش لازم تدخل معانا على الهواء تبلغ بس إخواننا في كنترول أو من خلال الرسائل هل أنتوا بالفعل كلية آه، طالبات كلية الطب في عين شمس وعلى وجه التحديد امتحانات السنة النهائية مادة الجراحة دخلوا بالنقاب ولا لا احنا عايزين نتأكد من الخبر ده ناخد اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أستاذ سيد أهلا بيك ازي حضرتك يا فندم أهلا أستاذ سيد آه، مع مع حضرتك مروان السعوديه استاذ م... عفوا استاذ مروان اهلا وسهلا
والله يا فندم احنا كل اللي احنا عايزينه بس نقوله ان هو حسبي الله ونعم الوكيل في القرارات اللي أصدرت نعم
ويعني عايزين نبلغ حضرة البيه المست... يعني اللي أصدر القرار دوت يعني
شكرا في اتصال آخر طيب آه، آه، عشان الوقت طيب آه، نعود مع المستشار احنا قلنا نقطتين يبقى نقطة اثبات الوقت.
حاله ال- ال- ال- رفع دع- رفع دعوه امام في- محكمه القضاء الاداري رقم ثلاثة رقم ثلاثة ش- مجموعه شكاوى ترسل ولا ولا ولا تحرج لابد
نعم لابد آه، ال- كانوا زمان يقولوا ال- ال- ال- الغلبه تك- آه، تغلب الشجاعه ولا مم.
الكثره تغلب الشجاعه مم.
شكاوى ترسل الى السيد رئيس الجمهوريه زي ما الاخت الفاضله اشارت في بدايه الامر شكاوى كثيره ترسل آه، شكاوى ومحدش يقول انا هعمل ايه والشكوى بتاعتي هتعمل لا ان شاء الله السيد رئيس الجمهوريه باذن الله تعالى اكيد طبعا لان المسائل دي اصلها بتؤثر في الامن العام للبلد كله ككل فمن مصلحتنا ومن مصلحه البلد كلها بالكامل من اعلى مستوى لادنى مستوى ان هذه المساله تنضبط بضابط الشرع وضابط الحكمه والمسائل ما تبقاش فوضى مم.
فالشكاوى دي ترسل آه، للسيد رئيس الجمهوريه باذن الله تعالى وهو ان شاء الله باذن الله تعالى ياخد قراره اللي هو ان شاء الله هينطلق فيه باذن الله تعالى من الحكمه أنا والله يا معالي المستشار هذا الأمر لو وصل لمعالي الرئيس حسني مبارك لقام بال يعني على الفور وأعطى وأعطى توجيهاته بأن الإخوة- إخواتنا المنتقبات ياخدوا حقهم نعم وانا انا اكاد لأن يعني- المنتقبات دول ده هم آه.
هم بيحافظوا على الأمن والأمان سبحان ما الله.
هماش ضد البلد ولا ضد الأمن مما, أبدا مما لا شك فيه مما لا شك فيه مم.
و- وخصوصا على راي واحد واحد يعني من ضمن الحاجات الط- الطرف البسيطه مم.
ان هو بيقول لي النهارده آه، احنا بنقول ال- ال- المنتقبه ممكن تتخفى بشكل معين واحد يتخفى بشكل منتقبه فبيقول لي انا بناقش واحد فقلت له آه، ان هم يقفلوا الجوامع قال لي قلت له هيقفلوا الجوامع قال له ايه ده معقول هيقفلوا الجوامع معقول الجوامع هتقفل طب ازاي الجوامع تقفل قال له اصل سرقه الجزم كترت في الجوامع فيقفلوا الجوامع أيوة.
هل معنى سرقه الجزم كترت نقفل الجامع ولا المسائل لها يعني حلول اخرى م- ليست بمنع النقاب ابدا بحال من الاحوال على اطلاقه نعم.
ابدا يعني آه، ف- فالشكاوى ديت مهمه جدا جدا ترسل في الوقت الحالي لانه ده وقتها باذن الله تعالى وزي ما قلت ان شاء الله باذن الله تعالى ما نبقاش سلبيين مم.
يعني ما ناخدش المساله بمساله آه، مصمصه الشفاه وان احنا زعلانين وان احنا لا نترك كافه الابواب مم.
وما لا يدرك كله لا يترك كله والله عز وجل قال ولتكن منكم امه يدعون الى الخير نعم.
ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون مم.
ونبقى عملنا اللي علينا وفي نهايه الامر دي بقى هتبقى ان شاء الله نقطه آه، بعد ما ياتي وقتها وهي دعوه للتثبيت باذن الله تعالى لما مم.
آه، تعطينا الاشاره ان شاء لا الله اتفضل عشان الوقت بس يعني طيب قدامنا الله دقائق.
يحفظك اولا انا عايز اقول حاجه مم.
اولا آه، زي ما اتفقنا في بدايه الامر آه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين نعم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أولا في قصة عجيبة جدا لبنت يغزلفي بنت بنت عندها 10 سنوات كانت قاعده مع مع امها آه، البنت كانت بتلبس حجاب عادي امها بتلبس نقاب كامل الجنود الروس لما كانوا بيدخلوا عليهم طبعا كان في مرحله خ- يعني كانت بشعه جدا في الفتره ديت الام كانت بتخشى ان الجنود الروس يدخلوا عليهم في البيوت فيهتكوا سترها وستر آه، بنتها فكانت بتنام بالحجاب بتاعها كامل بالحجاب بالنقاب كامل تنام بيه وتشتغل بالبيت بالنقاب كامل في يوم من الايام قالوا ال- الجهات الامنيه في الطريق قالت لهم لازم ال- يبقى معاكي صوره شخصيه ليكي انت شخصيا نقارنها بال- بالوجه. الام بكت هذه الليله بكاء شديد شديد شديد للغايه، البنت بتقول والله ما رايت امي بكت مثل هذه الليله، ما يبكيك يا امي؟ قالت ان يظهر وجهي امام هذا المصور فيدقق في ملامحي فينظر في جبيني وفي جبهتي وفي أنفي وفي فمي وفي شفتي فإنا لله وإنا إليه راجعون ثم يأخذ هؤلاء الجنود صورتي وينظرون إليها ويتمعنون فيها وأنا سبحان الله غطيت وجهي طوال حياتي فكيف هذا لا, أق... لا تتحمل ذلك أبدا فالمرأة ظلت الليل طول... طوال الليل تبكي فسبحان الله ألهمت هذه الفكرة أن تأتي بفحم أسود تأتي بفحم أسود وتلطخ به وجهها حتى تختفي معالم الوجه ويختفي جمالها تماما تماما حتى لا يظهر وجهها امام هؤلاء سبحان الله وهي لسان حالها يقول ولسان مقالها يقول ان المراه التي لبست نقابها لا يجوز ان تتخلى عنه تح- تحت اي بند من البنود نعم.
يعني والله يا صحيح.
امنع لا والله نقابي هو جلدي هو لحمي هو عظمي هو دمي لا اتخلى عنه وانا اعلم ان الله عز وجل قال ومن يتق الله يجعل, يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب ربنا يكرمك مع المستشار يعني هو جالنا اتصال مهم جدا معانا ال- الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عطا عبد العال الكاتب الصحفي بالاهرام استاذ عطا السلام عليكم يا استاذ ملهم اهلا وسهلا الله يكرمك انا بحييك والله على برنامجك المتميز يا استاذ ملهم والله ربنا يكرمك ويعزك يا استاذنا وحي سياده المستشار الله يحفظك.
آه، بس انا كنت عايز انا مش قادر اصدق دلوقتي انه مصر التي ذكرت في القران يحدث فيها مثل هذا الامر نعم.
هذه فضيله من الفضائل الاسلاميه المهمه جدا وبخاصه المراه اذا اعددت اعددت شعبا طيب الاعراف كما قال الشاعر مم.
واذا كنا نحن نحارب هذه هذه الفضيله في بلد اسلامي كبير وعظيم زي مصر آه، فباي حق نتحدث عن آذن في سويسرا ونتحدث عن منع الحجاب نعم.
في فرنسا نعم يعني اعتقد هذا يعني لا يليق اطلاقا في الحقيقه بس انا اعتقد انه آه، هذا ليس توجه للقياده السياسيه العليا اطلاقا نعم.
والا آه، كنا يعني آه، راينا التافهين في مصر يتهجموا على الاسلام من من يدعون انهم كتاب او انهم مفكرين او انهم وهكذا يعني فانا انا اؤيد آه، رؤيه سياده المستشار ان يتقدموا الطالبات فورا بشكاوى في الحقيقه وخاصه لسياده الرئيس آه، سيد الرئيس محمد حسني مبارك صحيح صحيح آه ويخ... وانا اعتقد انه السيد الرئيس آه، لن لن يتوانى لحظه في آه، تلبيه ط- طلبهم وعليهم ايضا يلجأوا للقضاء في الحقيقه يعني مم.
والحريه الشخصيه آه، آه، كما يقال يعني ان هذه حريه شخصيه
الاتصال انقطع عفوا يعني انا في النهايه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الله يحفظك الوقت مر سريعا وسبحان الله ولكن نلتقي في حلقات قادمه يكفي ان حضرتك قلت لنا يعني زي ما نقول روشته كده لاخواتنا المنتقبات آه، يبقى آه، في البدايه آه، اثبات حاله في قسم من اقسام الشرطه آه، رقم اثنين رفع دعوه قضائيه امام آه، محكمه القضاء العالي الإداري.
الاداري آه، رقم ثلاثه تقدم بشكاوى للسيد رئيس الجمهوريه وتكون تمام.
هذه الشكاوى كثيره وكل اخت تعضد اختها حتى يجتمع ن- نصاب كبير للشكاوى ما تبقاش شكوى ولا اثنين ولا ثلاثه ربنا واخيرا ان شاء مم.
الله رقم تليفون الاستاذ اللي هيتولى رفع هذه موجود الدعوى معنا إن شاء الله مجانا بإذن موجود الله.
في الكنترول ان شاء طيب الله ربنا يكرمك معالي المستشار سعيد عبد الكريم شكرا جزيلا عفوا ربنا يكرمك عفواً.
ويسعد جزاك لنا الله وقتك.
خيراً أستاذ ربنا محمد. ربنا يكرمك يحفظك ويزيدك حسن ربنا الخلق.
يبارك في حضرتك يا رب في النهايه مشاهدينا الكرام الوقت مر سريعا مش هقدر اقول الرسائل اللي جت لنا في على مدار الحلقه آه، ولكن احنا في النهايه انا بقول لحضراتكم وبنقول ل- ل- لمع- يعني للساده المسؤولين اللي طلعوا واصدروا آه، قرارات بمنع آه، اخواتنا المنتقبات من دخول الامتحان بنقول لهم ونذكرهم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا نتكلم من عندنا لا نتكلم من عند أنفسنا وإنما نتكلم بحديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم نخاطب يعني أنا مش عايز أسمي أسماء أنا عارف إن هم يعني في متابعة وفي آراء وفي وفي وفي وفي إلى غير ذلك من الأمور ولكن نقول ما يرضي الله تبارك وتعالى أذكر الجميع بحديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كل إنسان سيسأل عما استرعاه الله تبارك وتعالى آه، رئيس الجامعة ربنا هيسأله عن كل طالب وكل طالبة في الجامعة آه، كل آه، و- وزير وكل وزير من الوزراء ربنا هيسأله عن الجامعات اللي موجودة معاه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هذه تكفي مشاهدينا الكرام يكفي حديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في النهاية مشاهدينا الكرام انتظرونا في حلقة السبت القادم وحلقة مميزة بإذن الله تبارك وتعالى مع ضيف أكثر تميزا وموضوع جريء جدا وأسئلة واقعية بتخاطب جميع الناس في كل مكان إن شاء الله تبارك وتعالى انتظرونا في لقاء السبت إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء مشاهدينا الكرام في النهاية باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لمعالي المستشار سعيد عبد الكريم بالهيئة القضائية شكرا جزيلا عفواً.
معالي جزاك الله المستشار خير.
مشاهدينا الكرام كل التحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه ولكن قبل ما اختم حضراتكم اللي عاوز يتعاون معنا من خلال هذا الموضوع وملفات كثيره عليه الانضمام معنا في رابطه محبي برنامج مجلس الرحمه من خلال ارسال رساله قصيره عبر رسائل ال SMS والتفاصيل كلها موجوده هنا في على شريط الرسائل ان شاء الله تبارك وتعالى الانضمام لرابطه محبي برنامج مجلس الرحمه هذه الحلقه وحلقات مجلس الرحمه اللي عاوز يتابعها يتابعها من خلال موقع قناه الرحمه ان شاء الله تبارك وتعالى مشاهدينا الكرام كل التحيه والتقدير لحضراتكم من اسره قناه الرحمه احبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا